أو شخصية بتنطق بالإلهيات لابد هتقول لها شفتاك يا عروس تقطران شهدا عن مثل هؤلاء الناس أمثال ذهبي الفم وأمثال جريجوريوس الناطق بالإلهيات لا يمكن أبدا نقول الصمت فضيلة بل فضيلة الكبرى أن يتكلم هؤلاء وتبقى كل كلمة تخرج من أفواههم هي ينبوع حياة هي ينبوع حياة الناس يحبوا يسمعوا هكذا السيد المسيح أيضا كان يتكلم ويقول الكتاب إن هو لما تكلم الجموع بهتوا من كلامه بهتوا من كلامه وقالوا ما سمعنا قط مثل هذا لأنه كان يتكلم بسلطان وليس كالكتبة التعليم العجيبة الجميلة اللي كان بيقولها السيد المسيح كانت تقطر شهدا كانت تقطر شهدا السيد المسيح لما كان بيخش بيت مريم ومرثى ومريم قاعدة عند قدميه تستمع إليه كل كلمة تخرج من فمه تدخل إلى أعماقها تذيب قلبها تغير حياتها تشبعها تبنيها تقويها تجد لذة فيها كلمات تقطر شهدا الغلطة مش في الكلام الغلطة ان الناس ما بيعرفوش يتكلموا فبيغلطوا ولما بيغلطوا يقول المسيح ليس ما يدخل الفم ينجس اللسان لكن الذي يخرج من الفم ينجس اللسان لكن لما يجي واحد زي داوود ويقول افتح يا رب شفتي فينطق فمي بتسبحتك افتح يا رب شفتي فينطق فمي بتسبحتك ويجي ربنا يفتح شفتيه وينطق بتسبحته الملائكة هتغني وتقول ايه تقول شفتاك يا عروس تقطران شهدا الكنيسة وهي مجتمعة في شهر كياه وكلها قاعدة تسبح وقاعدة ترتل بمزامير وتراتيل وأغاني روحية مترنمين في قلوبكم للرب هذه الكنيسة التي تملأ الجو تسبيحا وترتيلا ترفرف الملائكة حولها وهي تغني وتقول شفتاك يا عروس تقطران شهدا مش كل كلمة من الكلام نلوم الإنسان عليها ونقول له الصمت فضيلة يا ريت الناس يتعلموا ازاي يتكلموا يتعلموا ازاي يتكلموا الصمت احيانا يكون فضيلة سلبية أما الكلام ففضيلة إيجابية الكلام الذي يبني الكلام الذي يفرح الشفاة التي تقطر شهدا شفتاك يا عروس تقطران شهدا الواحد يعرف علشان ايه ربنا خلق للانسان شفتين ليه ربنا خلق لك شفتين وخلق لك لسان خلقهم ليك لكي يقطرى شهدا كل ما تقعد مع واحد ويسمع كلامك يقول لك كلام حلو حلو عايز اتمتع بيه كده ويبقى فرحان وتبقى الكلمة حلوة في فمه زي كلام ربنا ما ربنا اعطانا مثالا يقول له الكتاب وجدت كلامك كالشهد فأكلته وجدت كلامك كالشهد فأكلته ليه؟ لأن شفتي الرب تقطران شهدا ويقول له كلامك ده أحلى من العسل والشهد في فمي أحلى من العسل والشهد في فمي الواحد يسمع الكلمة تبقى كلمة حلوة كده فرحان بيها يقول له حلو اسمك ومبارك في أفواه قديسيك اسمك حلو الواحد بيستطعمه كده يدوقه ويفرح بيه ويبقى الكلمة الحلوة دي الواحد مش عايز يسيبها في كلمة تسمعها وتقول يا ريتني ما سمعتها يا ريتني ما سمعتها وفي كلمة تسمعها تقعد تقولها وتكررها ومرة تاني وتالت وتبقى فرحان بيها وتروح في البيت تقول لهم ما سمعتوش وتقول لهم الكلمة وتقابل واحد صاحبك تقول له ما درتش وتقول له الكلمة وتقابل واحد تاني الكلمة كده انت مستطعمها مبسوط منها كده فرحان بيها زي ما قلت الناس بره قلت لهم في ولد جاي بياخد ملبساية ي- يلاقيها حلوة في بقه ما يرضاش يقرقش احسن تخلص يقعد يمص فيها حتة حتة حتة بيستطعمها كده مش عايزها تخلص من بقه يمصها بس مش يقرقشها يقرقشها في كلام كتير كده تلاقيه حلو في فمك انت مش عايز تسيبه مستطعمه مستطعمه فرحان بيه وتقول للشخصية التي تكلمك شفتاك يا عروس تقطران شهد ايه الكلام ده اللي بيقطر شهدا ده عايزين نعرفه نفهمه يطلع ايه الكلمة الطيبة الحلوة الكلمة الطيبة الحلوة ده الكتاب بيقول الجواب اللين يصرف الغضب الكلمة الحلوة الطيبة الرقيقة التي تفرح الإنسان في إنسان تقول له كلمة يبقى فرحان بيها يعيش بيها يعيش بها دهرا زي واحد يجيله جواب والكلام اللي فيه كلام حلو يقرا الكلام كده ومبسوط ويحطه في جيبه وبعدين يطلعه تاني ويقرا فيه مبسوط خالص ويطبقه وبعد ما يطبقه يحطه يروح جايبه تاني وفاتحه وقاعد يفرح فيه مبسوط خالص تقول له ايه الكلام ده؟ يقول لك الجواب ده بيقطر شهدا يقطر ايه؟ شهد يقول لك الجواب ده ما احطوش ابدا في المكتب ولا في الدولاب ده انا احطه في جيبي وكل شويه يطلعه من جيبه ويقراه طب ما انت عرفت اللي فيه انا عرفته لكن بستحلبه استحلابه فرحان بيه كده بستطعمه شفتاك يا عروس تقطران شهدا غير طبعا واحد يسمع كلمه تانية تحط اعصابه لكن دي كلمه لطيفه كده كلمه حلوه كلمه حلوه هذا الكلام الحلو الرقيق اللطيف المهذب المؤدب يقطر شهدا من ضمن مثلا هذا الكلام كلام الدعاء والبركة كلام الدعاء والبركة في واحد يروح عند إنسان من بتوع ربنا ويقول له ادعي لي فيسمع دعوة الدعوة دي تملى قلبه يبقى فرحان وماشي يتغنى بيها شفتان تقطران شهدا زي مثلا حنة أم صموئيل حنا أم صموئيل كانت
يوم الجمعة المباراة الموافق 16 ديسمبر سنة 1977 محاضرة لصاحب الغبطة والقداسة الباب المعظم الأنباشنورة الثالث بالكاتدرائية المقدسية بالأنباويز بالعباسية روح القدس الإله الواحد أمين عايز أتأمل معاكم في هذه الليلة في عبارة من عبارات سفر نشيد الأناشيد بتقول في إصحاح أربعة عدد 11 شفتاك يا عروس تقطران شهدا شفتاك يا عروس تقطران شهدا العروس هي الكنيسة أو هي النفس البشرية والسيد المسيح بينادي هذه النفس ويقول لها شفتاك تقطران شهدا دي تخلينا نفكر في حاجة تانية في بعض الناس يظنون أن الكلام كثرته خطية زي ما بيقول الكتاب كثرة الكلام لا تخلو من معصية ويعتقدون أن الصمت هو أفضل كل شيء وإنه خير ثاني أنه لا يتكلم وأمامهم قول القديس أرسنيوس كثيرا ما تكلمت فندمت وأما عن سقوطي فما ندمت قط وباستمرار يرددون ما ورد في رسالة معلمنا يعقوب الرسول إن اللسان سم مميت وإنه شر لا يضبط وإن كل الحيوانات أمكن ضبطها أما اللسان فهو عضو صغير ويفتخر متعظما وكلام كثير جدا عن هذا اللسان ويرى الإنسان أن الفضيلة الكبرى هي أن يصمت فربنا عايز يقول ان مش كل كلام خطية ومش كل كلام شر لا يضبط انما هناك شفتان تقطران شهدا طبعا اللسان غير المنضبط هو اللي سمه مميت مش كل لسان اللسان غير المنضبط هو السم المميت لكن في شفاه حلوة مملوءة بركة شفتاك يا عروس تقطران شهدا إذا هناك شفاه مقدسة كما قال الكتاب شفتاء الصديق ينبوع حياة شفتاء الصديق ينبوع حياة طبعا الشفاه اللي هي ينبوع حياة لا شك أنها تقطر شهدا في إنسان يتكلم ويتعب غيره بكلامه وفي إنسان يتكلم فتود أنه لا يسمع قاعد تستمع كده وانت مبسوط مبسوط وما تحسش بالدنيا زي القديس بولس لما كان بيتكلم والناس سهرانين لبعد نصف الليل لغاية لما افتيخوس نعس وقع من الطاق وهم فرحانين بالكلام وينظرون إلى نفس بولس الرسول ويقولون شفتاك يا عروس تقطران شهوة ده قديس زي القديس يوحنا ذهبي الفهم الفم من إعجاب الكنيسة بيه سمته ذهبي الفم يعني الكلام اللي بيخرج من فمه درر وجواهر لذلك اعتبر فمه فم ذهبي الملائكة تنظر إلى كلمات القديس يوحنا ذهبي الفم وهو يشبع الجموع من تعاليمه الحلوة ويرتلون قائلين شفتاك يا عروس فاقتران شهدا قديس زي القديس العظيم الأنبا إغريغوريوس الناطق بالإلهيات من حلاوة كلماته الكنيسة سمته الناطق بالإلهيات ينطق بالإلهيات طبعا تنظر لنفسية عظيمة من هذا النوع أو شخصية بتنطق بالإلهيات لابد هتقول لها شفتاك يا عروس تقطران شهدا عن مثل هؤلاء الناس أمثال ذهبي الفم وأمثال غريغوريوس الناطق بالإلهيات لا يمكن أبدا نقول الصمت فضيلة بل فضيلة الكبرى أن يتكلم هؤلاء وتبقى كل كلمة تخرج من أفواههم هي ينبوع حياة هي ينبوع حياة الناس يحبوا يسمعوا هكذا السيد المسيح أيضا كان يتكلم ويقول الكتاب ان هو لما تكلم الجموع بهتوا من كلامه بهتوا من كلامه وقالوا ما سمعنا قط مثل هذا لأنه كان يتكلم بسلطان وليس كالكتبة التعاليم العجيبة الجميلة اللي كان بيقولها السيد المسيح كانت تقطر شهدا كانت تقطر شهدا السيد المسيح لما كان بيخش بيت مريم ومرثا ومريم قاعدة عند قدميه تستمع إليه كل كلمة تخرج من فمه تدخل إلى أعماقها تجيب قلبها تغير حياتها تشبعها تبنيها تقويها تجد لذة فيها كلمات تقطر شهدا الغلطة مش في الكلام الغلطة ان الناس ما بيعرفوش يتكلموا فبيغلطوا ولما بيغلطوا يقول المسيح ليس ما يدخل الفم ينجس اللسان لكن الذي يخرج من الفم ينجس اللسان لكن لما يجي واحد زي داوود ويقول افتح يا رب شفتي فينطق فمي بتسبحتك افتح يا رب شفتي فينطق فمي بتسبحتك ويجي ربنا يفتح شفتيه وينطق بتسبيحته الملائكة هتغني وتقول ايه تقول شفتاك يا عروف تقطران شتى الكنيسة وهي مجتمعة في شهر كياه وكلها قاعدة تسبح وقاعدة ترتل بمزامير وتراتيل وأغاني روحية مترنمين في قلوبكم للرب هذه الكنيسة التي تملأ الجو تسبيحا وترتيلا ترفرف الملائكة حولها وهي تغني وتقول شفتاك يا عروس تقطران شهدا مش كل كلمة من الكلام نلوم الإنسان عليها ونقول له الصمت فضيلة يا ريت الناس يتعلموا ازاي يتكلموا يتعلموا ازاي يتكلموا الصمت احيانا يكون فضيلة سلبية اما الكلام ففضيلة ايجابية الكلام الذي يبني الكلام الذي يفرح الشفاه التي تقطر شهدا شفتاك يا عروس تقطران شهدا الواحد يعرف علشان ايه ربنا خلق للانسان شفتين ليه ربنا خلق لك شفتين وخلق لك لسان خلقهم ليك لكي يقطر شهدا كل ما تقعد مع واحد ويسمع كلامك يقول لك كلام حلو حلو عايز اتمتع بيه كده ويبقى فرحان وتبقى الكلمة حلوة في فمه زي كلام ربنا ما ربنا أعطانا مثالا يقول له الكتاب وجدت كلامك كالشهد فأكلته وجدت كلامك كالشهد فأكلته ليه؟ لأن شفتي الرب تقطران شهدا ويقول له كلامك ده أحلى من العسل والشهد في فمي أحلى من العسل والشهد في فمي الواحد يسمع الكلمة تبقى كلمة حلوة كده فرحان بيك يقول له حلو اسمك ومبارك في أفواه قديسيك اسمك حلو الواحد بيستطعمه كده يدوقه ويفرح بيه ويبقى الكلمة الحلوة دي الواحد مش عايز يسيبها في كلمة تسمعها وتقول يا ريتني ما سمعتها يا ريتني ما سمعتها وفي كلمة تسمعها تقعد تقولها وتكررها ومرة تاني وتالت وتبقى فرحان بيها وتروح في البيت تقول لهم ما سمعتوش وتقول لهم الكلمة وتقابل واحد صاحبك تقول له ما درتش وتقول له الكلمة وتقابل واحد تاني الكلمة كده انت مستطعمها مبسوط منها كده فرحان بيها زي ما قلت لناس مرة قلت لهم في ولد جاي بياخد ملبساية ي- يلاقيها حلوة في بقه ما يرضاش يقرقش احسن تخلص يقعد يمص فيها حتة حتة حتة بيستطعمها كده مش عايزها تخلص من بقه يمصها مص مش يقرقشها يقرقشها في كلام كتير كده تلاقيه حلو في فمك انت مش عايز تسيبه مستطعمه مستطعمه فرحان بيه وتقول للشخصية التي تكلمك شفتاك يا عروس تقطران شك ايه الكلام ده اللي بيقطر شهدا ده عايزين نعرفه نفهمه يطلع ايه الكلمة الطيبة الحلوة الكلمة الطيبة الحلوة ده الكتاب ده بيقول الجواب اللين يصرف الغضب الكلمة الحلوة الطيبة الرقيقة التي تفرح الإنسان في إنسان تقول له كلمة يبقى فرحان بيها يعيش بيها يعيش بها دهرا زي واحد يجي له جواب والكلام اللي فيه كلام حلو يقرا الكلام كده ومبسوط ويحطه في جيبه وبعدين يطلعه تاني ويقرا فيه مبسوط خالص ويطبقه وبعد ما يطبقه يحطه يروح جايبه تاني وفاتحه وقاعد يفرح بيه مبسوط خالص تقول له ايه الكلام ده يقول لك الجواب ده بيقطر شهده يقطر ايه شهده يقول لك الجواب ده ما احطوش ابدا في المكتب ولا في الدولاب ده انا احطه في جيبي وكل شويه يطلعه من جيبه ويقراه طب ما انت عرفت اللي فيه انا عرفته لكن بستحلبه استحلابا فرحان بيه كده بستطعمه شفتاك يا عروس تقطران شهدا غير طبعا واحد يسمع كلمة تانية تحطم أعصابه لكن دي كلمة لطيفة كده كلمة حلوة كلمة حلوة هذا الكلام الحلو الرقيق اللطيف المهذب المؤدب يقطر شهدا من ضمن مثلا هذا الكلام كلام الدعاء والبركة كلام الدعاء والبركة في واحد يروح عند إنسان من بتوع ربنا ويقول له ادعي لي فيسمع دعوة الدعوة دي تملى قلبه يبقى فرحان وماشي يتغنى بيها شفتان تقطران شهدا زي مثلا حنة أم صموئيل حنة أم صموئيل كانت مرة النفس بتبكي أمام ربنا عشانها عايزة ولد وضرتها بتغيظها وهي تعبانة وكانت صامتة في الهيكل بتصلي في سكوت وهي تبكي وعالي الكاهن افتكرها سكرة قال لها إلى متى تسكرين انزعي خمرك عنك كلمة زي رجم الطوب تتعب نفسية حزينة منسكبة أمام ربنا قالت له لا يا سيدي أنا لست من بنات بلعان أنا إنسانة مرة النفس وحكيت له حكايتنا فبص لها عالي وقال لها اطمئني ربنا هيعطيك سؤل قلبك هي سمعت ان ربنا سيعطيك سؤل قلبك وخرجت مبسوطة نزعت حزنها وكآبتها وتركت صمها وخرجت يقول الكتاب ولم يكن وجهها مغبرا مغيرا زي في الأول استريحت مع ابن الشخص اللي قال لها الكلام ده كان أتعبها قبل كده لكن عادت شفتا عالي الكاهن تقطران شهدا مرة أخرى لهذا كلمة التعزية وكلمة البركة كلمة لطيفة بتفرح الإنسان يكون شخص من الأشخاص أصحاب المواهب اللي ربنا مديهم مواهب تروح له تقول له صلي لي إن ربنا يديني اللي في قلبي إن سكت تقول له قول إن أنا هنجح قول الكلمات طب يا ابني ربنا يكون معاك يقول له لا قول ان انا هنجح او تكون واحده ست آه عايزه ابن يقول لها ربنا يعني خيره كتير وبتاع قول له لا لازم قول قول ان انا هيجي لي ولد لو قال لها روحي هيجي لك ولد روح يا ابن انك هتنجح روح ربنا هيحل مشكلتك روح ربنا يسهلها لك يا سلام شفتان تقطران شهدا يسمع كلمة ويخرج فرحان بيها وكل ما يقابل واحد يقول له مش أنا قابلت أبونا فلان وقال لي ربنا هيسهلها لك خلاص الحكاية هتتسهل ليه؟ شفتان تقطران شهدا فرحان بالكلمة ربنا هيسهلها ده في كلمات الواحد يسمعها ما ينساهاش أبدا ويمكن يقولها راجل غلبان في السكة مش نقول قديس ولا أبونا ولا راجل كبير لا ده يمكن راجل غلبان تأدي له خدمة يقول لك روح ربنا يفتحها في طريقك ربنا يجعل لك في كل خطوة سلامة ربنا يبعد عنك العدو ربنا مش عارف ايه شفتان تقطران شهدا تبقى انت خارج مبسوط علشان كده ربنا قال ايه قال باركوا باركوا ولا تلعنوا باركوا ولا تلعنوا لأن كلمة البركة كلمة تقطر شهدا لهذا كان الآباء يحبون بركة آبائهم يعقوب بذل كل جهده حتى بالغلط عشان يسمع كلمة بركة من أبيه إسحاق ولما سمع كلمة البركة خلاص استريح أخذت بركة أبي إسحاق شفتان تقطران شهدا وجه عيسو وبكى بكى بدموع باركني أنا أيضا يا أبي ليه ليه بكى عيسو لأن كلمة البركة تقطر شهدا إنسان يقول أنا عايز أخد بركة أبويا قبل ما يموت عايز أخد بركة أمي قبل ما تموت عايز أخد بركة الإنسان الفلاني عايز أسمع كلمة بركة من أبونا فلان شفاه تقطر شهدا لهذا كانت الكنيسة باستمرار تقول السلام لجميعكم بركة وسلام لجميعكم الواحد يقول كفاية ان انا اخش الكنيسة واسمع كلمة البركة واقول للكنيسة شفتاك يا عروس تقطران شهدا في شفاه تقطر شهدا زي مثلا لما نلاقي كلمة دفاع يسمعها إنسان ده قاعد يغيظه وده بيتكلم عليه كلام صعب وده بيتهمه وده ماسك فيه ويلاقي واحد يقف يدافع عنه ولد صغير مزنوق في البيت ابوه بيشخط فيه امه بتشخط فيه اخوه الكبير بيشخط فيه والواد يا عيني مزنوق ويرزقه ربنا بخال ولا عم يقول لا لا لا لا ده الواد ده طيب وحلو ده انا بحبه ياخده في حد ويطبطب عليه مالكم زعلينه والواد يبص كده يقول له شفتاك تقطران شهدا لقيت واحد بيدافع عنه لقيت واحد يقول كلمه طيبه فيه مرة لقيت أم جايبة ابنها وأنا عارف حكاية الشفتين اللي تقطر شهد دي كلمة الدفاع دي تقطر شهد ألف في المية والواد وال... الواد بين أبوه وأمه الأم تقول الواد ده شقي متعب تعبني في البيت والأب يقول اقرص ودان يا سيدي ده واد متعب وبقى نبص نلاقي حد تاني يقف قدام جننهم في البيت ده بيضرب اخواته ده والواد يا عيني مش قادر يتكلم نبهاته وانا اخد الواد في حضني واطبطب عليه اقول ده واد عال واد تمام مفيش زيه ابدا يقولوا لي والشقاوه اقول لهم ده نشاط حيويه زايده كده الواد يبقى فرحان مزقطع ليه؟ لا واحد يدافع عنه لا واحد يقول له كلمه يشعر ان كلمه الدفاع كالعسل والشهد في فمه كلمة لطيفة لكن واد يبص يلاقي أبوه رئيس نيابة وأمه بتشتغل في المخابرات و- ومش لاقي حد يقول فيه كلمة طيبة يعمل ايه الواد مسكين لهذا كان موقفا جميلا جدا ان السيد المسيح لما وجد المرأة المضبوطة في ذات الفعل والكل بيتهمها واللي عايزها تموت واللي عايز يطبق عليها شريعة موسى واللي مبهدلينها واللي فاطحينها واللي مشحرين بيها والسيد المسيح خلصها من ايديهم كده وقال لهم كلمة وبختهم من كان منكم بلا خطية فليقذفها بأول حجر وكل واحد مشي وبص للمرأة أين الذين دانوك لم يبق منهم أحد اذهبي وأنا أيضا لا أدينك اذهبي بسلام وأنا أيضا لا أدينك اذهبي بسلام يا سلام يا رب شفتان تقطران شهدا أنا متأكد إن المرأة دي طول حياتها ما قدرتش تنسى الكلمة الحلوة كلمة الدفاع اللي سمعتها من المسيح وسط الاتهامات شفتاك تقطران شهدا ومشيت متعزية والمرأة السامرية أيضا خدها المسيح باللطف كلمها عن الماء الحي كلمها عن السجود لله بالروح والحق جذبها بالمحبة لغاية لما اعترفت وقال لها بالصواب أجبت هذا قلت بالصدق حسنا قلت إن ليس لي زوج خرجت المرأة فرحانة قالت تعالوا انظروا إنسان قال لي كل ما فعلت فعلت إيه؟ ده أنت ما فعلتش غير الخطية وأنت فعلت إيه؟ حاجة كويسة أهو قال لي كل ما فعلت بشفتين تقطران شهدا دون أن يوبخ دون أن يبكت دون أن يحرج دون أن يكشف شفتان تقطران شهدا في أب اعتراف يقعد مع واحد كده يعترف يصلخه يبقى الواحد قاعد يقول يا رب امتى تنتهي القعدة امتى اصرف امتى امشي وتعبان اقول له ها وأسئلة محرجة وأسئلة متعبة لغاية لما يشعر إنه انكشف خالص أبونا ده قال له ملط كده ووقفه كده ومكسوف من نفسه هو عريان وأب تاني يفهم بسهولة يفهم الخطية وهي بتتقال من بعيد إيه بقليل من التوضيح يدرك ويتكلم ولا يحرج ولا يجرح ولا يكشف ولا يعر الإنسان أمام نفسه ولا يريق ماء وجهه ولا يزيل حياءه ويقول له كلمة طيبة ويمكن بعد ما ينتهي الاعتراف يقول له صلي من أجلي اذكرني بصلاتك ربنا يباركك يا ابني ربنا يكون معاك أنا مبسوط إنك أنت عندك الشجاعة اللي بتعترف بيها أنت توبتك دي ربنا يقبلها يخرج كده يقول أبونا ده شفتاه تقطران شهدا في ناس كلامهم زي الدبش متعب زي رجم الحجارة وفي ناس تانيين كلامهم يقطر شهدا المرأة اللي الخطية اللي جت تبلل قدمي المسيح بدموعها وتمسحهما بشعر رأسها والفريس بكل قسوة لو كان هذا الإنسان نبيا لعلم من هذه المرأة وما حالها إنها لخاطئة والمسيح يدافع ويوري له إن المرأة دي أحسن منه ده أنا دخلت بيتك وماء لرجلي لم تعطي أما هذه فقد بلت بالدموع قدمي ده انت لم بقبلة لم تقبل فمي لكن هي لم تكف عن تقبيل قدمي قعد يوري له ان هي احسن قال له دي احبت كثيرا عشان كده غفر لها الكثير والمرأة لابدة في جلدها قصاد هذا الوحش الفريسي اللي قاعد ينتقد تسمع دفاع المسيح عنها وتقول له شفتاك تقطران شهدا دافع عن الناس دافع عن الناس وانت تكسب محبة الناس دافع عن الناس وانت دايما تكسب محبة الناس الناس بيحبوا المحامي اكتر من وكيل النيابة لان ده بيدافع وده بيتهم وكل ما المحامي يجيب دليل كده يخرج به الراجل من القفص ولا من المشنقة يقول له شفتاك تقطران شهدا مبسوط مبسوط المرأة اللي جت سكبت زجاجة الطيب على المسيح والتلاميذ هاجوا كان يمكن ان هذا المبلغ الكبير يعطى للفقراء آه لماذا هذا الاتلاف والست كمشانة وسط ما هي كمشانة تلاقي المسيح بيقول لماذا تزعجون المرأة لماذا تزعجون المرأة عملا حسنا قد عملت بي ده حيثما يكرز بالإنجيل تذكر هذه المرأة والمرأة تبص كده للمسيح وتقول له شفتاك تقطران شهدا الكلمة الطيبة الحلوة كلمة الدفاع كلمة التشجيع كلمة التشجيع كلمة التشجيع تخطر شهدا علشان كده بيقول الكتاب شجعوا صغار النفوس شجعوا صغار النفوس في واحد يبص لابنه و... وبيكتب يبص له يقول له الجيم دي مالها معوجة كده والطه مالها منفوخة كده الله والبيه مالها ملولوة كده والواد يا عيني مش قادر ويجي له اخ تاني يبص له يقول له اما انت عليك حتة ها مش موجودة في كراسة الخط كله الواد مبسوط يشجع يشجع شجعوا صغار النفوس المبتدئين محتاجين لكلمة تشجيع تخطر سهلا والصغار والأطفال والخطاة كل دول يحتاجوا لكلمة تشجيع صدقوني كلمة التشجيع كالبلسم الشافي ده كلمة التشجيع يحتاج لها الكبير مش الصغير الكبير مش الصغير هات واحد كبير كده وامتدح عملا من الأعمال اللي قام بيه تلاقيه مبسوط منك كلمة تقطر شهدا اتعلموا انكم تمدحوا الآخرين اتعلموا انكم تشجعوا الآخرين اتعلموا انكم تدافعوا عن الآخرين اتعلموا ان تكون لكم الكلمات الطيبة التي تقطر شهدا في كلمات أخرى تقطر شهدا تكون كلمات الحكمة كلمات التعليم الكلمات المأثورة واحد يتكلم ساعة وما تفتكرش جملة منه وإنسان يقول لك جملة مش ممكن تنساها تشعر إنها جملة دخلت في التاريخ جملة مأثورة لا تنسى كلمة تقطر شهدا في كلمات ليها عمقها ليها قوتها ليها تأثيرها ليها تأثيرها ولهذا كان الناس يأتون من مشارق الأرض ومن مغاربها لكي يسمعوا كلمة منفعة من أحد القديسين كل بستان الرهبان ده عبارة عن ايه عبارة عن كلمات منفعة سمعوها الناس وسجلوها من شفاه تقطر شهدا يجي يوحنا كسيان ولا يجي بلاديوس ولا يجي روفينوس ويزوروا البرية ويسمعوا كلمات الآباء ويبصوا للبرية وللأديرة وللرهبنة ويقولوا شفتاك يا عروس تقطران شهدك مش بس آباء البرية أبطال الإيمان اللي وقفوا ضد الهرطة ودخلوا إلى أعماق الكتاب وقدموا لنا العمق والدسم أمثال أثراسيوس وكيرلس وأمثال الآباء الكبار اللي دفعوا عن العقيدة تنظر الملائكة إلى هؤلاء القديسين وهم يتكلمون بكلام الرب في عمق وفي قوة ويطوبون الكنيسة قائلين شفتاك يا عروس تقطران شهدا عشان كده بنلم شرق وغرب ندور على كلمات الآباء ونحطها في كتب البترولوجيا ونحتفظ بيها ونقول للكنيسة شفتاك يا عروس تقطران شهدا كلمة حكمة كلمة مأثورة كلمة خالدة كلمة ثابتة كلمة لا تنسى كلمة تقطر شهدا من ضمن الكلمات التي تقطر شهدا كلمات بعض الشهداء أثناء استشهادهم كلمات لا تنسى أبدا أو أثناء اضطهادات القديسين يجي يروحوا للقديس باسيليوس الكبير في صراعه ضد الأريوسية الإمبراطور هينفيك هيصادر أملاكك هيقتلك يقول لهم هينفيني ينفيني فين للرب الأرض وملؤها المسكونة وكل الساكنين فيها هل يستطيع ينفيني إلى أرض لا يوجد فيها الله مش ممكن والناس يبصوا يستعجبوا يقولوا له هيسجنك يسجن جسدي لكن مش يقدر يسجن فكري ولا عقيدتي شفتاك يا عروس تقطران شهدا مرة البابا في أوديسيوس الإسكندري أثناء النزاع ضد الخلقدونية الإمبراطور جوستنيان بعت بعته رسول يقول له تؤمن بالطبيعتين والإمبراطور يطلق يدك في مصر ويجعلك رئيس الكنيسة كلها ويجعلك رئيس أفريقيا كلها ويجعلك رئيس المجمع المقدس ويجعلك ويجعلك وبعدين بص لهم كده في أودوسيوس وقال لهم اذهبوا وقولوا للإمبراطور إن الشيطان أخذ المسيح إلى جبل عد وأراه جميع ممالك الأرض وقال له لك أعطي هذه كلها إن خررت وسجدت لي وبصوا الناس وقالوا شفتاك يا عروس تقطران شهدا ايه كلام الشجاعة العجيب انتهى امره بان الامبراطور نفاه ينفيني ينفيني كفاية الكلمتين الحلوين دول ده لو البابا سيودوسيوس ما قالش حاجة في حياته غير الكلمتين دول كفاية علينا ونقول له شفتاك يا عروس تقطران شهدا من ضمن الشفاه التي تقطر شهدا كلمات الاحترام التي تقال للآخرين الاحترام ليس للكبار فقط إنما للصغار أيضا كل واحد تكلمه كلمة بتوقير يشعر أن شفاهة تقطر شهدا في إنسان ما يقابلش الآخرين غير بالتريقة وبالتأليف وبالكلام الصعب وكل ما يقابل واحدة يقول- واحد أو واحدة يقول له نكتة عليه ويشلفط في الناس وزي ما بيقول الناس واحد مثل بيقول من غربل الناس نخلوه لكن انسان تاني ما يكلمش واحد غير كلمة ذوق كلمة احترام كلمة توقير فيبص له كده ويقول له شفتاك تقطران شكلا ابي جايل جاي توبخ داوود توبخ داوود تقول له ايه تقول له يا سيدي ربنا اختارك وجعلك في حزمة الحياة وربنا هيصنع لك ملك وأنا خايف عليك لما تاخد الملك إن ضميرك يوبخك من أجل إنك أنت انتقمت لنفسك ودخلت له التوبيخ في كلام مديح من هنا ويبص لها داوود يقول لها مبارك هو عقلك ومباركة هي حكمتك شفتاك تقطران شهدا من الشفاه التي تقطر شهدا كلمة الشكر وكلمة الاعتذار يا ناس يتعمل فيهم زي ما تعمل ما تسمعش كلمة طيبة لكن كلمة الشكر تنطق بالحب وبالعرفان بالجميل وتقدر شهدا علشان كده احنا في اول صلواتنا نحط صلاة الشكر لان القديسين بيقولوا ليست موهبة بلا زيادة الا التي بلا شكر الشفاه التي تشكر تقطر شهدا وايضا الشفاه التي تعتذر لأنها بتطيب قلب اللي قصادها. في إنسان يبقى متضايق منك لكن يكفي تقول له كلمة اعتذار تذيب كل السلوب التي في قلبه من ناحيتك بعد ما برضت محبته بكلمة اعتذار واحدة يسمع كلمة الاعتذار ويقول شفتاك تقطران شهدا يا ناس دخلوا نفسهم في مشاكل لأنهم مش عايزين يقولوا كلمة اعتذار لهذا نحن في صلواتنا بعد ما نقول صلاة الشكر نقول المزمور الخمسين اللي كله اعتذار وربنا يسمع صلاة الشكر ويسمع صلاة الاعتذار في المزمور الخمسين ويقول للكنيسة شفتاك يا عروس تقطران شهدك وبعدين نكمل بكلام الاحترام والتبجيل في قدوس الله قدوس القوي في التمجيدات الكثيرة وبرضه شفتاك تقطران شهدا الكنيسة مؤدبة جدا في صلواتها سواء في الاعتذار أو في الشكر أو في التمجيد أو في احترام الله بهذه الطريقة نعامل بها الناس أيضا وليس الله فقط الشفاه التي تقطر شهدا الشفاه اللي كلامها لطيف واللي كلامها متواضع متواضع واللي كلامها وديع واللي كلامها هادئ ليس فيه العنف ولا القسوه شفاه تقطر شهدا أما الإنسان الذي يملأ الدنيا نقدا ويملأها تشهيرا ويملأها عنفا ويملأها صياحا وكلامه زي الطوب وحالته صعبة مش ممكن أبدا تكون شفتاه تقطران شهدا لما ربنا يزف في الكنيسة وهي داخلة الملكوت ويقول شفتاك يا عروس تقطران شهدا يقول بس ابعد يا فلان وابعد يا فلان وابعد يا فلان انت مش من النوع بتاع الشفاه التي تقطر شهدا في ناس يفتكروا انهم لما يؤمروا لما ينهوا لما يسخطوا لما يعملوا ان بيكونوا شخصية ابدا بالحب باللطف تكسب الناس بالشفاه التي تقطر شهدا بالشفاه البيضاء زي ما بيقول بيت الشعر ولسان أبيض الألفاظ عفو هو ده الكلام صحيح لسان أبيض الألفاظ عفو يا ريت نتعلم أن تكون لنا الشفاه التي تنطق شهدا ولا يمكن الشفاه التي تنطق شهدا لا يمكن تقول كلمة وتندم عليها مستحيل لا يمكن تقول كلمة تحزن إنسان كلمات مؤذية ومفرحة ومطيبة للخاطر تملأ القلوب رجاء وبركة نكتفي بكده تفضلوا ان شاء الله